جمعوا الشعب للفن ماليهم من حبهم فيه صرفوا عليه ماليهم ومنهم إلى الفن خلى الفن مال ليهم شجروا بتطلع معاني طيبة ودليل من نغم أصيل في القلب ماليهم نعم في الأول يلي مشيتنا في الأول ولا فضلك وكنت شجرة لهم بيقعدوا فضلك ضيعت مالك على العولا ولا فاضلك انا جبت بايديك لهم لحم الكلى وهبرت بقيت تحوش عنهم شر العدا وهبرت تعبت نفسك عليهم في الصغر وهبرت وعندي ما كبرت نسيوا كلهم فضلك ارجع كلامنا الى رحمه مرات حامد من اتى الجمله يوصل الى الحامد وهو شاكر وربك يدين النعم للي يكون حامل وضعت وجابت ولا شكله جميل وفتى في جماله زي القمر في طلعته فتى وكاملة ست الولد جالها الأمل وفتى فرقته قالت أتى حامد بدل حامد قالت يا رحمة يا مرات حامد ربي وياك ما تحملش هم طول ما أنا عايشة وياك الصبر خليه يكون الزاد وياك اللي انت جبتيه امانه تسيبني ما ينقال والخير هيكتر يا بنت الناس ما ينقال انت في عينيا وعليك الشر ما ينقال وتقلي الاحمال حكيله الصبر وياك كم يا ست الولد والقلب بالايمان مخليش ونظري للحلال ما خليش ماشي الطريق عينه عن الصواب ما خليش كتمت سري ما خليتش العزول ضربي الحمد لله مشاني في نور ضربي خلصت يا ربي وبيتي من من رجال ما خليش ورحمه بتقول يا عين امك يا خلفه ابوك بحس بيا عشان خاطرك وحب ابوك وبعمر الله يا حامد تعوض ابوك اعيش واشوفك سليم اشوف اشوف اعيش واشوفك كده عودك سليم مليان افرح عشانك واغني لك بصوت مليان ضميري خالط وقلبي بالرضا مليان وهشبعك من حنان قلبي وصبر ابوك انا هنسى همي واجعل فرحتي انت انا هنسى همي واجعل فرحتي انت وحمشي مشوار طويل وتكمله انت ولا دراعولك بايدي تحصله انت انا حمشي مشوار طويل وتكمل وانت ولا ازرع ولا جديد تحصده انت وربنا اللي يساعدنا برضه هيساعدك بركة دعاية وحب أبوك هيساعدك ساعد الناس وبرضه الناس هتساعدك واللي ما عملوش والدك اعمله انت يا ظالم الناس اصحى فوق في الغفله رد المظالم لأصحابها وتوب لله سيب المطامع واوعى تكون في الغفلة ده الملك كله لربك والدوام لله أم حاول لما ابتلى إنصاف في الغفلة أبوه اللي قتله ولا يعمل ثواب لله قبل ما أختم كلامي حي الليلة وصاحب الليلة ملك وادي المطارين وحج أبو المطارين والعبد فتحي وحي شبرمنته والنجدة الناس الحلوة كلهم بال عندهم جميعا مكبرات الصور واولاد عبد الله انا قلت على اللي حصل قلوبه فن سليم كتبت ونظمت على المعنى بفكر سليم حمد الله ابوه ان قتل اصبح فتى وسليم وعاش في سعاده ونعيم وعمل ابوه نفعه
انا عارف مين اللي جابه مين اللي جابه لا لا شوف الشيء بيتكلم شوف يا عم ايه انت هتشيل المواليد اللي خد اللي في البويس طب شيل بقى ما توجعش دماغك ايوه
جمع النبي جمع النبي
لم إلا بني زمن فقدوا لقبيل والأخضر يذهب بقلبي لما قلبها طبيب طب التجاري وجمعهم مش لاقي وصلهم سمع النبي آدم من أخر من قبيل والأخضر كان قلبي من عين قبيل وخطيت لي ودخل زي الغريب أخويا اللي احترمته كان كبير عمل طمعان فيا ومستكثر علينا الخير ولا كنت عارف ما يمشي الحمير في العمير الأهل فين تحت الأرض سايبيني البحر حين عشان سايبيني خلوني مهموم مستحمل يوم صيدوني واحتمل لهم لأكثر كذا وصلوا خلوا لهم لأكثر كذا وصلوا بتاع الحاج سمير عاشور الجمال الحاج سمير عاشور الجمال ومولى الجمال والشيخ سعيد وصبحي وكل بيت الجمال يصب على كل الناس عرب الربايع عبد الجليل ابو سطر علي ابو سليع المعلم فتحي فين شبرمان حماده هل حماده هل حماده والزعيم ابو سكر وكل الناس بلوم مره فرحان نادي ابو هيبه وكل الناس يصب عليهم الحاج سمير والصاروخ الصاروخ صابر شيشاني وكل الناس عارف فتحي الخيالي والمعلم عطيه والشيخ ابو عيطه كل شبرمان كل الناس كل الناس بيصب عليهم سمير عاشور الجمال وعايز اسمع وحياة النبي يا شيخ وحياة العيش والملح عايز اسمع جرح القرايب جرح القرايب جرح القريب ممكن جرح القريب ممكن يتداوى جرح القريب ممكن يتداوى الا جرح القريب صعب تعالى لحد سمير عاشور الجمال حياة النبي يا شيخ يجعل الله راحتك والحجة ثم يقول أبو الحاج عبد القادر دعنا إلى محمود رد جوزي وإلى أبو جابر وإلى كذا رد عياش وأبو حماد يروح على الاثنين سئل عن الحاج محمد أبو جابر أبو مؤمن عبد القادر اسمع على أمير
عم الحاج عم الحاج انت ليك اللي سمعناه في البرنامج برضه في اهلاويه هنا في الناس اهلاويه كتير هنا في الناس
اليوم بيطلع خلاص بعد ما يدخل وتجي مني الشخص مني الجماعة بعد ما يدخل وأصعب يجوز مؤمن بعد ما يدخل أهل الله الكرام رفعوا الحديث والرجل وقالوا عن محمد الصراحة بنوه والأب يكرم ولو بالسير ويوه والابن يكرم أبوه من بعد ما يدخل زعيم زعيم عبد العباس أبو العيد اللي سماه الزعيم ما كذبش ما خدتش لان الحاج يوسف شده اللي سماه زعيم واحد بس زعيم عادل يا عباس عبد العباس هيا على الحاج محمد ابو جهل وعلى كل ولاد ابو جهل حد شكري ابو عيد حسن شرمان عطيه غالي انور شاكر محمد البحر سعيد عياد عم فتحي عياد سعيد ابو غريب فتحي النخيل النزه شبرمان رمز البلاد شبرمان الجرح لو من غريب تقدر عليه تدويه يا الملك
لكن جرح القرايب يستحيل تكون Thank you. يمر به شباب واجه لحب المرض يمر به شباب واجه لحب المرض والاهل نبي عريض وصلوا طبيعي المرض ودي كباتن وراءها وانتصارها المرض دي كباتن وراءها وانتصارها المرض لعب الزمالك مع الاهلي نادي الولاء الاهلي جاب بعض الماتش نادي الولاء عماد متعب كان الاول وصح الولاد والثاني جاب ابو النجا وكله وكله الولاد وحسام حسني واثنين جابوا حسام حسني وصح الولاد الوقت اللي خدناه كله كان هديه المصري مستحيل ان لكم دين مهم كنت تبدو أبو أيضا يا جابر
حاج محمد البحر بيحيي الفرح اللي فيه معاهم انور شاكر انور شاكر سعيد حي عطيه غالي حي صدام شبرمان بيحيي عيد سيد العارف بيحيي الزعيم وفاه لو مكمل غريب تقدر عليه تدوي على حق انا ما نسيتش يا حاج
لكنه دخل أرام بالصحيح الأولي يا صاحب العقول على سنة جنة وإيش نفسك يلعب بالنية جنة لأن العاب حيومة الجنة وده الفرعين لتقوم وعليه جنة والمين
الله طبعا النبي وعلى النبي ولو على ابوه وعلى أبوه.
قعد عبد الجبر أنت عبد الله وعلى جد الحاج عبد جد الحاج عبد الحاج المجيد.
محمد ابو دهب حاج محمد أبو دهب رجب فتحي ابو جابر رجب رجب فتحي أبو جابر مجدي حجازي مجدي حجاج أبو دهب.
أبو دهب ومحمود حجازي ابو مجدي دهب حجاج أبو دهب حاج مبروك ويك حاج مبروك شريف ابن حماده ابن حمادة.
بدر عياد بدر عياد الناس الحلوه كلها فتحي محمد ابو دهب محمد أبو دهب رزق جزر رزق جابر الندله شطرلنطي شبران تحيه من مؤمن اسعد القاضي نفس مؤمن أسعد الأرض عايز اسمع حاجه حلوه برضه على الاسم محبتك في الفؤاد نجمه تشيلها لي حاجه حلوه على الاسم مؤمن اسعد القاضي
كان مؤمن أسعد الأرض من اللي فطر قلبه كان خليجي من اللي فطر قلبه كان خليجي ومين اللي شاف الأسى والعز خلاه ومين اللي لقى المرار والحب خلاه ليه ومين اللي جاب لي من اغلى شيء قدامي ابويا غالي قوي يا رب خليجي
طب على نفسي بس والله لا تقول والله لا تقول والله لا تقول وحاط صبر لا تقول طبعا نفسه بس وبصبع على اخويا ربيع لان انت بتقول على نفسك بس اسمعني بقى واقول لك اسمعني اسمع
اروح لمين واشتكي اروح لمين واشتكي على حالي خلاص اروح لمين واشتكي بس بالراحه عليك مش هقول لك تاني كده
شايفك يا مجنون. ملكي يا جمال كأس الهم وشربته ملكني يا جمال كأس الهم وشربته ليتني عطشان ملك وجمال وشربته أنا مجرد خطه كنت هتقول وشربته عايش فوق الحكام بالأطفال لحمه ويصبح الغلب أو العيال والآن يصبح الغلب أو العيال والآن كل طماع بياخد حته من لحمه هيقضي مين ولا مين يا مسلمين للآن الطبع اهداره وقطع قليل لحمه بنبقى وملايوه وقرب مال بنبقى وملايوه وقرب مال من ضمنهم بعضنا طلعت حياتنا شمس المطالع للمطالع هوانا للمطالع مال حتى ميزان الحقيقة من حياتنا خلق يا معلمين الحمل الحمل الرمال الرمال يا معلمين الحمل الرمال الرمال بدل ما نبني مدار شايف أجنب الحمل أنا قلت إيه مشتريته يا جمال هم وخدت في شدتي من أكون مخمم وكنت في على طريق لي ولا هم وغصب عني وجبت المر وشربت حاج بقى عيال ماشي على رجل الطويل رجال طويل حاضر وصحابه شايف مكة
شايف مكة.
شايف شايف مكة مكة.
وعبدين وعطيه بلد الملوك بلد الملوك عبدين عبدين بلد الملوك بلد الملوك عبدين عبدين سكانها سكان جلسة.
جلسة.
السوق سوق.
سوق المصرية سوق المصرية.
سوق المصرية سوق المصرية.
رجب الطويل رجب الطويل.
رجب الطويل رجب الطويل.
كان سعيد سعيد مكة مكة.
صحبة الحلوة صحبة الحلوة.
هاني طه لطيف أبو بكر كان الرشيد.
سلسة السلسة.
كان سلسة السلسة.
مسكو مسكو على نفس الطريق حسن فارس يا عم
حسن فارس. أبو النمر.
ابو النمر حسن فارس.
حسن فارس برضو.
برضو.
ابو النمر أبو النمر.
حسن حسن فارس فارس.
حسن فارس حسن فارس.
رجب الطويل رجب الطويل.
رجب الطويل رجب الطويل. لازم كشف شباب شباب بيمثل الحاج يوسف الله يخليك شتا الايوبي عميد الفن الشعبي وبيقولوا لي انا بشوف سني غاوي الفن ولسه شباب يا أخي النبي لم تبقى العلوم
وكل جهة ومكان ممكن يجيب دولة ومن فوقنا طبعا يقدرنا ان شاء الله رب العالمين ويقدرنا انا عايش الفن بتاع الصغير ولسه شباب انا عايش الفن بتاع الصغير ولسه شباب جيت ولفيت ولقيت موجود الشباب وكلمته الطيبه تنفع شيوخ وشباب وأنا أعرف أقول لك وأعبر وأمشي الطريق لأعبر الصبر وأعبر الحمد لله كسبت نجاح وأعبر ومهما سني بيكبر لسه فن الشباب
لا يتخلق ولا اتخلق هيجي تاني جميع المحطات بتاع القاهرة كلها ما يتخلق ولا يتخلق بيقول ولا ده ولا تاني
أعوذ بالله أشكي لمين قلبي واشكي من حالي من كل الأصحاب اللي بيخدموا حالي أنا اشتكيتهم ويعلم ربنا فيقرر في عيونك ولا تبكيش اللي يسيبك تسيبوك ولا تبكيش وخلي العيش قبل ما ينهزك كله يا خالي العيش معروف لخبارك فيه اللي عملته لخبارك فيه وبيحمد الوش يا خايف وبارك فيك وبيقدرك شيء يستعب الفؤاد والقلب وبقول الشيء يا معدوم الضمير والقلب لو عندي لقم الزاد فضة يا جحود القلب ارميها من قلبي وكلمت خسارة فيك
الليله بقيت وقسما بالله العلي العظيم تسوى ألف مليون ليله اتعملت في الناس ده وشاف ربنا نزل عليك تجلي رباني بس
يقول حين حتى مجيد الأرض بعدين سعد أبو بكر محمد أبو بكر محمد أبو بكر كل وقت يحتاج أبو بكر فريق أبو بكر فريق أبو بكر جابه وجدته في الرمان وطلع عليه هذا الأرجل كله
بس برضه كنا الطلب واحد فيها دخلنا بيت عظيم خالد جروب والجمل عفيف ابو مؤمن اسعد الله عظيم خالد جروب والجمل عفيف لما انا قاعد لك ان هو مفيش عفيف خلى ولادي بيقولوا يطلعوا عفيف محمود سمود واد محمود سمود واد محمود يابو بيمثل على عمامه أنا عبارة بيمثل بمثل على اي حد على أي حد واحلى كلمه بقولها في الصباح يما والنبي محمود قال له إيه؟
أحلى كلمة بقولها في الصباح يا رب يلي حلالك ومن بعد الحلال يا رب انت وفائك ومن بعد وفاء يا رب شئت من شهدين شهدين شهدين والجنة من تحت قلبك أرعرعك يا أم أرقمهم وخذهم لكن هو ما كنت يبكي خلى بالله من عمر الله الذهب يوم مع واحد تعلي فيه ولا تدور تجيب الارض قلابه لماذا ينفعوا وجود من سبع ارض غير الحال فرح بها بشر
ناصر عبد الوكيل ذكر عبد الدين والناس على اخوانه ذكر على اخوانه بيت عياد بيت عيال بعد الفرح بعد الفرح وشبرمان وطبعا المهرجان امبارح علي خميس المنوفي خميس على خميس المنوفي ذكر الحديث من الإسلام خميس عليه على جيل الترزي جريد الترزي جريني جريد الترزي جريني جريني ولا جريني؟
جنيدي اه جريني جريني اسمك ايه؟
ثلاث جنيه
Thank you. الدين